الروح القدس لله الواحد امين هتصور معاكم ان داود ده دخل حاجة اسمها معهد التسبيح معهد التسبيح ده تقريبا في خمس سنين خمس مراحل المرحلة الأولى ممكن نسميها سنة أولى تسبيح تسبيح الطبيعة يعني هو لما طلع كان لسه صغير كان ايه اللي بيعمله شايف العصافير وشايف الشمس وشايف البحر وشايف الجبل وكل الحاجات دي بقى يقعد يقول سبحيه ايتها السماوات وسبحيه ايتها الارض كل ناس مثل تسبح اسم الرب وحبيب بقى الخرفان وحبيب العصافير وحبيب وده سنة أولى تسبيح يعني إيه يعني الواحد فينا لازم يتعلم يسمع صوت الطبيعة أو يحس يعني إيه السماوات تحدث بمجد الله الفلك يخبر بعمل إيديه ما تصحى في الفجر وتشوف جمال الكون أو تبقى على البحر والدنيا هادية وتتفرج أو تبقى على جبل وشايف الدنيا كلها تحتك ده شغل كبير أوي السماوات تحدث تحدث يعني بتسبح بتقول حاجة والفلك ده كله بيقول فانت بتتعلم من الطبيعة ازاي تقول اشكرك يا رب المجد ليك يا رب انت ممجد في كل خليقتك درس اخد من داود طفولته كله كل طفولة داود كانت كده وعشان كده بنحتاج خلوة عشان نستعيد سنة أولى كل شوية في الخلوة ليه بنحب نيجي بعيد عن الدنيا ونبقى شايفين السما فوق راسنا احنا في مصر ما بنشوفش السما ما نعرفش راحت فين نشوف عمارات عالية ونشوف دوشة ونوع لكن ما بنبصش ما بناخدش بالنا ان فوقنا سما لما بتطلع بقى في اماكن مفتوحة السما قدام عينك واضحة اكتشفت ان في سما والرملة ليها طعم والخضرة ليها طعم والبحر ليه طعم وكل حاجة من الحاجات دي ليها طعم داود خد سنة أولى وطلع متفوق منها جدا امتياز سنة أولى دخل تاني سنة نسميها ايه سنة تانية تسبيح نعتبرها سنة الهروب أو المشاكل ليه؟ هو كان فرحان ومبسوط مع شوية الخرفان بتوعه ومزقطط ومش فارق معاه يسا يحبه ولا ينساه مش فارق أو مبسوط بيسبح وخلاص في يوم من الأيام قالوا له بقيت ملك ملك ايه؟ إنما قالوا له ارجع برضه للغنى ماشي مش فارق معاه بس سنة واتنين لا الحكاية قلبت بقى بقى ملك في وش ملك وبقى شاول عاوز يخلص منه ودخل بقى في حوالي عشر سنين على الأقل رحلة الهروب والمشاكل من مغارة لمغارة ومن جبل لجبل ومن بلد لبلد ومرة يغلط ويتشكك ومرة يلجأ للفلسطينيين ومرة يعمل فيها مجنون ومرات يصرخ لربنا وربنا ينقذه سنة تانية تسبيح سنة أولى كانت هادية وسهلة طبيعة بتسبح هو بيتعلم سنة تانية لا درس صعب شوية المشاكل هتعلمك التسبيح والهرب من الخطية هيعلمك التسبيح ونجح بتفوق وقال أجمل مزاميره وهو بيهرب من شاول في حوالي أربع خمس مزامير معروفين أنه اتقالوا وقت هروبه من شاول وانطق ويعني خد امتياز في سنة تانية طلع سنة تالتة سنة تالتة اللي احنا فيها دلوقتي بقى نسميها سنة تالتة تسبيح هي سنة المذبح أو سنة تابوت العهد أن الواحد بقى لما تعلم من طبيعة التسبيح وتعلم من المشاكل والهموم ازاي يمسك في ربنا أكتر قرب بقى من حاجة أعمق من المذبح قرب يلمس ربنا بقى الرب يشوفه بعينيه فابتدى يتعلم التسبيح الخاص بالعبادة سموها سنة العبادة سنة الليتورجية سنة المذبح سنة التابوت وهي مش سنة برضه دي مرحلة في حياته هو ملك التسبيح لكن يعرف يسبح مع الطبيعة ويعرف يصرخ ربنا من شاول إنما دلوقتي ما عادش في شاول وبقى ملك ومش بيطلع للطبيعة كتير زي الأول بس في سنة تالتة في عمق في نمو في التسبيح في درجة أعلى هنا بيسبح بكل كيانه هنا بيتنطط وهو بيسبح لأنه حاسس أنه بيشوف المسيح بعينيه هو كده المفروض يتخرج خلاص بقى على السماء يعني ده بقى مستوي لا ده في درجتين تاني لسه سنة رابعة بقى للمتفوقين قوي دي بقى بتاعة التوبة لما هيعمل عملة سودة داود ربنا هيسيبه يغلط غلطة وحشة هنا هيدوق طعم جديد للتسبيح هيكتب حوالي عشر مزامير على الأقل توبة مش مزمور الخمسين بس له كذا مزمور في التوبة وهنا تسبيح بشكل مختلف عمق جديد انه يكتشف ان ربنا اللي بيحبه قوي في الطبيعة واللي داقه وقت الهرب من شاول وهو نقي بريء ما بيغلطش واللي شبع بيه وهو بيقرب من التابوت والمذبح رحمته واسعة جدا ومسامحه وشايل كل العملة السودة دي مهما كانت واللي فات مات فعلا فهيدوقوا بطعم غير زمان في الوقت اللي يقول له رد لي بهجة خلاصك خليني أدوق الطفولة البريئة بتاعت الطبيعة درس سنة أولى راح مني بالخطية قال له لا ده أنا هديك سنة أولى وسنة رابعة هيرجع لك تسبيح الطبيعة وهتدوق كمان بقى تسبيح الرحمة لأن إلى الأبد رحمته طالعة من قلب داء رحمة ربنا عارف يعني إيه ربنا رحيم فعلا طويل الروح كثير الرحمة فدي سنة رابعة بقى آخر سنة بقى اللي هتسويه عشان يبقى خلاص على نفس ويدخل السماء سنة خمسة بقى دكتوراه في التسبيح دي مرحلة الألم نص الأواني من حياة داود في مشاكل وفي هموم بس كله إيه من بره لا بعد بقى المرحلة اللي فاتت دي بقى ألم ورا ألم هيدفن ولد ورا ولد من ولاده بإيديه هيلاقي ابنه بيتحداه وعاوز يخرب مملكته هيبتدي أغلى ناس عنده بيقوموا عليه هيدوق الخيانة وهيدوق المرار وهيدوق الفشل وهيدوق موت الابن وأكتر من ابن وهيدوق الخطية جوه بيته وهيدوق الذل هيدوق حاجات صعبة قوي في آخر مرحلة وفي كل ده هيسبح بس التسابيح الأخيرة دي بقى هتخليه إيه مستوي بقى تماما عشان ما يكتب آخر قصيدة في حياته هيبقى خلاص رجل في الأرض ورجل في السماء يدخل بقى يكمل مع الملائكة إلى ظهر الظهر له مكان كده وسط الملائكة إمام المرتلين محدش يقدر يتخطاه حتى وسط الملائكة إذا داود النبي عدى على مراحل في التسبيح وكل مرحلة ثابت فيه حاجات وده الجميل إن التسبيح مش شكل واحد ولا سنة واحدة ولا طعم واحد لازم تتعلم تسبح بالطبيعة ولازم تتعلم تسبح وانت تايب ولازم تدوق التسبيح وسط المشاكل ولازم تدوق التسبيح وسط الوجع والمرار وهتشوف التسبيح الخاص بالكنيسة والعبادة والمسبح كل ده لازم يعدي عليك عشان ما تدخل على السماء تبقى ناجح بتفوق يبقى لك مكان وسط التسبيح وإلا يقول لك أنت جاي هنا ليه تعمل إيه إحنا عندنا في السماء بيسبحوا على طول وعلى فكرة كل اللي قلناه ده هيتسمع في السماء كل اللي قلناه تسبيح الخليقة موجود في السماء تسبيح التوبة والخلاص موجود في السماء تسبيح التجارب والآلام موجود في السماء بس مش لأن الناس بتتوب في السماء معناه التائبين بيسبحوا في السماء معناه المجربين اللي عدوا على آلام كتيرة هم اللي في السماء بيسبحوا إلى ظهر الدار كل الطعم ده موجود في السماء فاللي موجودين في السماء بيبقوا عدوا على كل الحاجات تعالوا ندخل على سنة تالتة احنا لسه في سنة تالتة احنا لسه في مرحلة تسبيح المذبح أو تسبيح الذبيح أو ذبيحة التسبيح أو التسبيح المرتبط بالعبادة خد قبلها سنتين ها تسبيح الطبيعة وتسبيح الايه المشاكل هنسميه واخدين بالكم وده اللي بيحصل معانا على فكرة انت طول الاسبوع في لقاء دايما مع الطبيعة صلاة باكر دي عشان بتشوف نور الشمس بتقول له الشكر ليك يا رب لانك طلعت نورك علينا واخدين بالكم وتسبيح المشاكل اظن مش محدش ناقصه مشاكل في الاسبوع كله مشاكل تكمل في سنة تالتة المذبح نشوف صمويل الأول سبع صمويل الثاني سبعة بيقول إيه إحنا كنا وصلنا لغاية ميكال لما ربنا رفض يجيب منها عيال داود عشان ما تستاهلش لأنها ما دخلتش في رحلة التسبيح وكان لما سكن الملك في بيته داود استقر بالحال في بيته عمل بيت على فكرة شيك قوي في أصحاح خمسة أول ما دخل كان بقى فيه ملوك بيجاملوه فبعتوا له خشب أرز حاجة كده ضخمة كده فتعمل له بيت بسرعة خلي بالكم اللي هيحصل داود كل ما يدخل بيته يكتئب لا ليه ده الراجل كويس ونفسيته كويسة وطبيعي وكل حاجة يطلع على سريره يتعكنن ايه يا عم اللي تعبك في حاجة تعبان هنشوف ايه اللي تعبه عشان نشوف بقى ايه سنة تالتة ماشية ازاي كان لما سكن الملك في بيتي وأراحه الرب من كل الجهات من جميع أعدائه ما ربنا ايه قال له خلاص مرحلة المشاكل ها؟ مرحلة المشاكل خلصت تعال ندخل في عمق أكبر من كده وانتوا في حياتكم كده ساعات تكون ربيت وكبرت وجوزت أو يعني مشاكلك هديت ده مش معناه عشان تعمل فلوس أكتر ده معناه قرب بقى خلينا ندخل في الغويط بقى خلينا نسبح أكتر خلينا نفهم إنما هو ربنا ريحك من أعدائك ومن مشاكلك عشان تروح للدنيا برجليك أن الملك قال لناتان النبي صمويل كان مات على فكرة صمويل النبي كان راح السم إنما داود ما بيعملش حاجة غير لما يرجع لأب اعترافه من أجمل الحاجات اللي في داود النبي إنه عاصر ثلاث آباء اعتراف ووصلهم واحد ورا التاني السم يعني كان لأن صمويل كان عجوز لما خد داود صمويل راح السماء استلموا ناسان بعد كده جاد النبي إنما كان ملتزم جدا بالخضوع للأنبياء دول كآباء اعتراف بالظبط في حاجة شغلاه بقاله فترة فراح يكشف قلبه لناسان النبي ايه بقى اللي شاغل قلب داود اني ساكن في بيت من ارز ارز ده حاجة غالية قوي وتابوت الله ساكن داخل الشقق الشقق مش فلات مش الشقق يعني الخيم المشققة كلمة الشقق بالعربي يعني الحاجة المشققة مشققة يعني ايه آه كخيام قيدار زي ما بتقول بتاعت النشيد خيمة الاجتماع كانت زمان تتعمل ايه من جوه ذهب تبرق انما اللي يشوفها من بره يلاقي عبارة عن خيمة عليها جلود الحيوانات الشمس ضاربة فيها طول الوقت فتلاقي الجلد مجرب ومشقق واسود محروق من الشمس فالمنظر من بره ما يسرش عشان كده تقول العروس انا ايه سوداء وجميلة فاهمين سوداء من بره مشققة كخيام قدار انما من جوه ذهب عشان المسيح جوه فهنا داود بقى ايه اللي تعبه ومخليه مش راضي يرتاح انه ازاي وازاي انا اقعد في بيت من ارض وتابوت العهد داخل الشقق طب يا عم هو حد زعل يعني محدش استكن ومين قال لك التابوت زعلان هنا بقى يبان حته جميله قوي ان قلب داود الطفولي الساذج البسيط ده بقى دايما حاطط نفسه في سؤال انا ولا ربنا الاول واخدين بالكم طب انا ارتحت طب ازاي انا ارتاح وهو ما يرتاحش وربنا مش تعبان بس ازاي اعمل لنفسي اكتر من اللي عملته لربنا ازاي اخدم نفسي اكتر ما خدمت ربنا ازاي اخد حق اكتر من حق ربنا محدش قال له انت غلطان بالعكس داود كده الناس شايفاه ماشي زي الفل نسان النبي نفسه قال له كلمة جميلة قوي قال له ايه اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك بص يا ابني انت قلبك حلو اللي يجي يستهويك اعمله فربنا بعت لنسان قال له تعال هنا روح صلح الارشاد اللي انت قلته لا مش ترجع تسألني انا الاول انما شوفوا نسان النبي الذي يثق في قلب معترفه فقال له اذهب افعل ما في قلبك يعني عاوز يقول له ايه انا ما شفتش قلب حلو كده ايه القلب الحلو ده ساعات الواحد صدقوني في الاعتراف يجي له ناس يبقى الواحد غيران منهم وهو بيسمع اعتراف مش انتوا طبعا عشان ما حدش يفتكر نفسه لكن ساعات يحصل كده ان المعترف يكشف عن في قلبه حاجات يعني الواحد مش وصل لها انه مكسوف من نفسه قوي انه مقصر في حاجات وايه مستكتر على نفسه قوي وبيقول كلام ببساطة مخجل احلى من المز... زي المزامير كان لسه عندي ولد صعيدي بيعترف الصعايدة دول حلوين قوي شاب لطيف جدا الحقيقه ربنا يحميه اقول له حبيبي ما يهمكش ما حصلش حاجه قال لي ازاي يا ابونا ما حصلش حاجه بقى المسيح يعمل ده كله وانا اعمل كده طب ازاي يعني وهو عمل ايه يعني ما تفتكروش يعني ادانه ولا حاجه من بتاعتكم العاديه يعني انا اقصد ايه ومحروق فعلا وصادق على فكره لا تقول بقى متزمت ولا مدروش ولا لا لا لا عاقل قوي ومظبوط قوي بس من جواه جميل مستكتر على نفسه قوي انه يكسل في شويه صلاه ازاي يعني ازاي اجي تاني مره اقول في الاعتراف نفس الكلام يعني طبعا الواحد قاعد بيسمع مكسوف اذهب يا ابني اعمل ما في قلبك لان الرب معك قلبك حلو فهنا نسان النبي حس ان داود يعني دي, دي ما جاتش في بال حد دي انك عاوز تريح التابوت اكتر منك يا بختك دي حاجه جميله قوي اكيد ربنا يفرح بالقلب الحلو ده هو ده بقى سر المزمور الكام تعالوا نفتح بقى مزمور 132 اللي انتوا بتقولوه في صلاة النوم حافظينه المفروض نفتح مزمور 132 ونرجع تاني نكمل الحكاية مزمور 132 على فكرة المزمور ده بقى بنقوله في صلاة النوم واليهود بيقولوه في ترانيم المصاعد مزمور 132 أو في الإجبية ثالث مزمور في صلاة النوم اذكر يا رب داود وكل دعته أو وكل ذله يعني ايه احنا مش عارفين داود اللي كتب المزمور ده ولا حد كتبه ليكشف عما في قلبه الروح القدس بيكشف اللي في قلب داود انما في الحالتين يهمنا المعنى عارفين ايه ذل داود هنا اوعى حد يفتكر انها خطيه خالص ده ذل داود او دعته او وجع قلبه ازاي وازاي انا ارتاح وربنا ما ارتاحش ازاي انا نام وهو يفضل سهران ده كل اللي تعبه ده اللي وجع قلبه ده لسه كان قبل مرحلة الخطية اذكر يا رب داود وكل ذله كيف حلف للرب نظر لإله يعقوب لا أدخل خيمة بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي نوما لعيناي ولا نعاسا لأجفاني ولا أجد مقاما للرب حتى أجد موضعا للرب مسكنا لعزيز يعقوب يعني ايه مش طالع على السرير ليه يا ابني مش طالع على السرير ده السرير ده حاجه five stars يعني ملك مش طالع مش عارف انام مش عارف تنام ليه الحمد لله اراحك من جميع اعدائك لا مش عارف انام مش عارف تنام ليه لان ربنا مش مرتاح مين قال لك انه مش مرتاح ما هو ما يصحش ما يصحش ليه ما يصحش اصرف على بيتي اكتر ما اصرف على الكنيسه شوفوا القلب بقى ما يصحش انا ارتاح وولادي يرتاحوا وبيت ربنا فيه مشكلة او فيه احتياج لا لازم بيت ربنا يرتاح الاول هنا بقى دخلنا في قلب فعلا جميل القلب اللي يجي ينام مش عارف ينام عشان لازم يسبح فاهمين ازاي كم واحد احنا كلنا ما زلنا في مرحلة قبل كده ان احنا بنسبح واحنا نعسانين هنا العكس هنا مش عارف ينام مش عارف ينام يعني ايه اللي شغله راحة ربنا طبعا ربنا بيرتاح في قلب التائب وقلب المصلي وقلب المسبح فيعني فرحته انه يقف يسبح عشان كده الاباء حطوها لنا في صلاة النوم عشان كل مرة تفكر انت ريحت ربنا قبل ما تدخل ترتاح قبل ما تحط راسك وتنام ربنا النهاردة فرحان ولا ربنا قلبه وجعه على واحد تعبان ده واحد بيضيع هتنام ازاي وربنا مش هينام ازاي يعني كأن داود بيبكت تلاميذ المسيح اللي ناموا وسابوه تعبان مش كده وبقى المسيح بيقول لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة يعني انتوا ترتاحوا وأنا مش قادر أرتاح حلف لربنا دي جوه قلبه بقى يا رب مش هنام غير لما أريحك لا أعطي نوما لعيناي ولا نعاسا لأكفاني ولا راحة لصدغي حتى أجد موضعا للرب طب ما هو له موضع ما انت جبته من قرية عريم ما انت عملت له خيمة ده انت عملت له زفة ما اتعملتش ومش هتتعمل زيها مش كفاية مش كفاية حكاية مش كفاية دي بقى مهمة قوي اللي بيحب ربنا كل مادة يحس انه مش كفاية يا عم كفاية كفاية ونص ده من ساعة موسى النبي ما اتعملتش خيمة محترمة زي اللي انت عاملها دي يعني الخيمة اتبهدلت بعد يشوع واتراحت للفلسطينيين ورجعت بقى مبهدلة ودخلت في القرى و... ده انت اللي رجعت الدنيا كده قال لا لا مش كفاية مش كفاية خيمة طب ما ربنا ما طلعها بسهل بس برضه ما يصحش يبقى هنا حتة مش كفاية دي دي تطلع من قلب يحب التسبيح ما بيقفش عند حد أبدا لما تسمع عن أنبا بشوي اللي بيربط شعره يا أنبا بس أكيد طبعا مخلص التسابيح والمزامير والكلام بس مش كفاية مش كفاية ليه لا أصلي تاني أصلي تاني ليه ما أنت صليت في اليوم 3 أربع ساعات ما كفاية لا ما فيش كفاية ما بيشبعوش الحب هنا تلاقيه ما عندوش فرامل وبعدين يقول ايه هو ذا قد سمعنا به في افراطه مين شاطر مين يعرف افراطه دي بيت لحم شاطرين افراطه دي بيت لحم طب بيت لحم ايه علاقتها بداوود مسقط راسه مطرح ما اتولد فقال له يا رب ده انا من ساعه ما اتولدت وانا بحبك من ساعه ما اتولدت وانت شايلني بقى كل اللي انت عملته معايا ده اقول كفايه ما ينفعش اقول كفايه من وقت افراطه وانا بحبك وجدناه في موضع الغاب أو حقول الوعر دي أنهي مرحلة شاول برافو عليك دي المرحلة اللي كان بيهرب فيها في مزامير تلاقي على راسها كده ايه في موضع الغاب لما كان هربان فقال له يا رب سنة أولى اتعلمت فيها وأنا عيل صغير أسبحك فأفرات اتعلمت أسبحك في موضع الغاب وأنا هربان اتعلمت أسبحك دلوقتي بقيت في قصر مش هتعلم اسبحك دلوقتي هنام في الخط يعني ولا ايه انت ريحتني هقعد مثلا لا مش هينفع اقعد هنا النمو بقى تحس ان الحب بيزيد فالتسبيح بيزيد في سنة تالتة شغال تمام نرجع تاني للقصة داود راح لنسان قال له عاوز اعمل كيت وكيت قال له يا ابني روح اعمل اللي انت عاوزه افعل ما بقلبك الرب معك في تلك الليلة كان كلام الرب الى نسان قائلا اذهب وقل لعبدي داود داود على فكرة يعني المحبوب محبوب لربنا فاذهب قل لعبدي داود هكذا قال الرب أنت تبني لي بيتا لسكناي بصراحة كده أقول لكم اعتراف يعني أنا كنت زمان بفهمها أن ربنا بيعاتبه لألا يكون إيه يعني انت يعني كبرت قوي يا اخويا عشان هتعمل لي انا بيت يعني كنت بفهمها كده يعني الحقيقه حاسس دلوقتي ان المعنى ما كانش كده يعني يجوز المعنى ده مظبوط برضه لكن لما نشوف القلب اللي بيحرك داود للرغبة دي ما شفوش أي ريحة الكبرياء خالص يعني يجوز واحد يبقى عاوز يطلع كام مليون كده يعمل كنيسة بس ايه احساسه انه ايه بيعمل كنيسة لربنا فهنا بقى تبقى المعنى الأولاني أنت خل هتعمل لي كنيسة يعني تطلع أنت فندي يعني لكن ربنا هنا مش بيقولها له لأنه زعلان أنه افتكر نفسه حاجة فهيبني له بيت هي معناها حسب ما أنا فاهمها دلوقتي أنت داوود هتعمل لي بيت أنا بتاع خيمة يا داوود مش بتاع بيت انت تسكن في بيت وانا فرحان وانا عامل لك البيت انا اللي خليت الملوك يبعتوا لك الارض انا اللي بعمل لك البيت مش انت اللي تعمل لي البيت فمقصود بيها ايه انت تبني لي بيتا معناها ايه يا حبيبي انا اللي ابني لك مش انت اللي تبني لي فاهمين المعنى مش بيقول له انت تطلع مين عشان تبني لي انا كنت فاهمها كده بقى على قد تفكير كنت خا... حاسس انه خايف عليه من شويه كبرياء انما بالعكس هي اللي انا فاهمه دلوقتي واظن كده ماشي مش مش غلط ونبقى نراجع الاباء فيها انت اللي هتبني لي بيت حبيبي ما يصحش عارفين لما يكون اب وجاي له شاب ابنه بيقول له يا بابا انا حوشت لك عشان اعمل لك بيت حلو فالاب بيقول له انت حبيبي تبني لي انا يا ابني ده انا اللي بعمل لك كل حاجه لكن طبعا قد ايه اب يكون فرحان بابنه لما ابنه يفتح الحصالة ويقول له بابا خد اشتري بخمسة جنيه دي قصر فيبقى الأب بيقول له يعني حبيبي أنا اللي بعمل لك قصر بس هو يكلف كتير مش خمسة جنيه بس كفاية إنك أنت محوش خمسة جنيه عشان القصر فاهمين المعنى؟ فأنت تبني لي بيتا يعني يا داود أنت بتنافسني في حبي بقى أنت أنا أحبك كل ده وأنت دلوقتي بقيت بتحبني عاوز تنافسني يعني مين بيحب التاني أكتر أنا حبيتك وعملت لك بيت تقوم أنت هترد يعني هعمل لك يا رب بيت حب وبعدين قال له إيه لأني لم أسكن في بيت أنا يا حبيبي مش بتاع بيوت أنا ساكن في السماء دي بقى اللي كشفها استفانوس على فكرة هقول لكم إزاي لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن قال له أنا مش بتاع بيوت حبيبي أنا بالعافية رضيت أدخل أعيش في دنيتكم دي في خيمة مسكن دي برضو يعني خيمة لأنه لما أمر موسى موسى كان في وقت معاه كتير كان ممكن يعمل بيت قال له هي خيمة يا موسى وتتفك وتتشال وتمشي بيه ووقت يشوع ولما استقروا في كنعان هي خيمة طلبش من حد أبدا بيت في كل ما سرت مع جميع بني إسرائيل هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعب إسرائيل قائلا لماذا لم تبنوا لي بيتا من الأرض كل اللي قبلك يا داود محدش فكر لأن أنا ما طلبتهاش من حد لا موسى ولا هارون ولا يشوع ولا صمويل ولا جدعون ولا يفتاح ولا كل دول قبل داود أنا فاهمها يعني أنت كده سبقت إخواتك انت فكرت في اللي محدش فكر فيه وفكرت بقلب ساذج بس انا فرحان بس حبيبي انا مش محتاج بيت في الاول كان ده الرد اللي كشف المعنى ده استفانوس في وعظته اللي يعني انتهت برجمه عين بس استفانوس كان واصل برضه فكان فاهم الدنيا صح فاعمال الوعظة المشهورة بتاعت استفانوس أعمال سبعة أعمال سبعة عدد 44 أما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه موسى ربنا فرجه على المكات في السماء عمل زيه خيمة على الأرض التي أدخلها أيضا آباؤنا لما دخلوا كنعان دخلت الخيمة معهم وتخلفوا عليها مع يشوع يعني من يد ليد يستلمها كل واحد يراعيها في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود يعني لغاية وقت داود القصة خيمة الذي وجد نعمة أمام الله فهمت الحكاية لما قال له أأن قال له أبني لك بيت يا رب قال له حبيبي أنت تبني لي أنا ده كتير قوي دي بقى فوجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب قال له رب بقى مش مستعزل بقى وتقعد في بيت أحلى مسكن لإله يعقوب ولكن سليمان بنى له بيتا ولكن العلي لا يسكن فيها ياكل أهي ادي سر الرفض هو ربنا رفض ليه قال له حبيبي انا مش محتاج انا مش بتاع هياكل ودي اشارة مهمة على فكرة ان هيكل سليمان لازم يقع ولازم يخرب لان ما كانش ده قصد الله ده بس ارضى داود وابنه في الموضوع مصنوعات الايادي كما يقول النبي السماء كرسي لي والارض موط لقدمي اي بيت تبنون لي هتعمل لي ايه يعني اذا كانت السماء انا عاملها عرش والارض عاملها البتاعة دي اللي سجادة اللي بيحط عليها رجل طب انت هتبني لي بيت يشيلني ازاي دلوقتي واخدين بالكم عشان كده في ايقونات ترسم المسيح قاعد على العرش والكرة الارضية تحت رجليه عاملة زي السجادة كده السجادة الصغيرة فأي بيت تبنون لي يقول الرب وأي هو مكان راحتي أليست يداي صنعت هذه الأشياء كلها نرجع تاني لنسام فربنا قال لداود أو قال لداود عن طريق نسان أنا كنت أسير في خيمة وفي مسكن وأنا ما طلبتش من حد يعمل لي بيت ليه ربنا مصر على الخيمة طب ما أنت رضيت يا رب تقعد في خيمة فلقيت إيه بقى خيمة عن مسكن قال لا أنا عاوز خيمة تلاحظوا إن حكاية الخيمة دي مالية الكتاب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب قال له خيمة طب ما يعملوا بيوت لا لا مش بتوع بيوت ليه الخيمة معناها أنا مش هقعد هنا كتير معناها كده ببساطة الحكاية مؤقتة واخدين بالكم اللي عايش في خيمة ده مش استقرار ده مش نهائي الخيمة معناها فترة مؤقتة هذه الأرض تزول فهي الله فيها في خيمة يعني إيه لأنه في الرؤيا يقول رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن الأرض الأولى مضت فكانت خيمة عشان كده احنا تشبهنا احنا كمان عايشين في خيام بولس يقول ان نقض بيت خيمتنا الارضي لنا في السماوات بناء يبقى قلبنا في السماء يبقى الهيكل الحقيقي في السماء يبقى مسكن الله الحقيقي في السماء مش على الأرض طب على الأرض إيه خليها خيمة لما داود أصر قال له ماشي خليها هيكل بس مش هيطول ليه أنا قلبي مش في الهياكل اللي على الأرض مش في الذهب بتاع سليمان اليهود ما نفعوش يحافظوا عليه إنما البيت الحقيقي في السماء وده اللي قاله بولس في العبرانيين قال المسيح دخل إلى الأقداس الحقيقية الهيكل السماوي واحنا في الصلاة نقول اقبلها إليك على مذبحك المقدس السماوي ترفع البخور كان يرفع بخور على الأرض يقول له يا رب دي خيمة احنا عاوزينها توصل فوق خلي الملائكة تشيل الصلوات والبخور يدخلوا بيها عندك في البيت الحقيقي في المسكن السماوي فداود إذا بالروح من كتر ما حب ربنا ربنا ابتدى يكشف لقلبه انه سيبك من الارض بقى داود هي معناها كده بص يا حبيبي انت اللي بتفكر تبني لي بيت طب ايه رايك بقى انا ببني ببني لنا سوا انا وانت بيت في السماء ما اقولكش بقى انا ذاهب ها لاعد لكم مكانا وان اعددت المكان اتي ايضا واخذكم حتى حيثما اكون انا تكونون انتم ايضا معي ده في السماء مش على الارض ده بيت السماء أأنت تبني لي بيتا لسكناي يعني حبيبي أنت اللي تعمل لي ولا أنا اللي أعمل لك في كل ما سرت مع جميع بني إسرائيل هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعب إسرائيل قائلا لماذا لم تبنوا لي بيتا من الأرض والآن تقول لعبدي داود هكذا قال رب الجنود أنا أخذتك من وراء الغنم من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل برضو زمان بقول لكم انا بعترف إيه كنت فاكر انه ده جزء من التوبيخ انت هتنسى ولا ايه ده انا واخدك من ورا الغنم لا الموضوع مش توبيخ لا ده حب ده قال له حبيبي بص انا عملت معاك قبل كده ايه خدتك من ورا الغنم عملتك ريس بص بقى هعمل معاك دلوقتي اللي ما تحلمش بيه هعملك ريس في السماء مش في الارض هبني لك بيت عندي في السماء ابنك هيورث العالم كله مسيح بقى له المجد هديك الوعد اللي ما حلمش بيه حد ولا يعرف قدره حد عشان بس انت فكرت تبني لي بيت قال له يعني اللي عملته معاك ده قليل قوي ده انت طلعت تاخد اكتر من كده ده انت نمرك بقت عاليه قوي ان كنت انا خدتك من ورا الغنم وعملتك ملك على شعبي لا استنى عليا بقى ده اللي جاي اكتر كتير فاهمين الفكره فهنا مش بيوبخه لأن الراجل ما قالش حاجة وحش ده بحب بيقول له ابني لك يا رب بيت قال له عشان قلبك ماشي كده في الاتجاه ده وطلعت سنة تالتة وكمان واخدها بامتياز خد عندك أنا خدتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل وكنت معك ده اللي بيتكلم على اللي حصل حيثما توجهت وقرضت جميع أعدائك من أمامك وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين على الأرض وعينت مكانا لشعب إسرائيل وغرست فسكن في مكانه ولا يضطرب بعد ولا يعود بنو الاسم يذللونه كما في الاول ده بيفتكر كل اللي عمله في السنين اللي فاتت انا طلعتك وعملتك حاجه كبيره وشلت الاعداء من قصادك وهديت الدنيا عليك هديتها يعني خليتها هاديه وقد أرحتك من جميع أعدائك والرب يخبرك اسمع بقى الخبر الحلو كل اللي فات ده ده كريدتس انت واخدها لا المرة دي هتاخد حاجة بقى أكتر الرب يخبرك أن الرب يصنع لك بيتا هي بالظبط كده أنت جاي تبني له بيت يقول لك لا يا حبيبي أنا اللي بعمل لك البيت مش أنت اللي تعمل لي بيت بيت إيه اللي هتعمله أنا بعمل لك بيت بس عندي بقى في السماء الرب يخبرك أن الرب يصنع لك بيتا أنا اللي بعمل لك البيت متى كملت أيامك خدوا بالكم يبقى البيت فين مش على الأرض ها أنا بعمل لك بيت يا داود ما تحلمش بيه تقوليش أرز ولا أورشليم ولا الكلام الفاضي بتاعكم ده متى كملت أيامك واضطجعت مع أبائك لما تيجي كده في حضن جدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب هفرجك على البيت اللي أنا بحضره لك من دلوقتي وأقيم بعدك نسلك الوعد التاني بقى مش بس يدخل في البيت السماوي اللي هطلع من وراك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته حرفيا مين؟ سليمان روحيا مين المسيح له المجد فاهمنا حرفيا المباشر سليمان اعظم مملكه بقى سليمان هيتربع على عرش اعظم مملكه في التاريخ في زمان انما الاهم من ده كله بقى لا اللي جاي من النسل المظبوط نسلك دي عايد على المسيح من احشائك هو يبني بيتا لاسمي عايد على سليمان حرفيا بتاعت يومين وتروح على اليهود روحيا بقى عايد على مين مسيح يبني البيت المظبوط وانا اثبت كرسي مملكته الى الابد دي طلعت بره سليمان خلاص فهمتوا يعني واضح ان الكلام ابتدى بسليمان بس عشان داود يفرح قدام عينه كده بابنه وهو بيورث ويملك وعشان كده تاخدوا بالكم سليمان ملك وداود عايش عشان ربنا يفرحوا بوعده سليمان اترسم ملك اتمسح ملك وداود كان لسه عايش وده ما كانش يحصل المفروض انما عشان ربنا مدي الوعد انك هتشوف ابنك ملك لان انا قلت لك هديك ملك وهثبت مملكته انما الاهم اللي مستنيه داود بقى فضل مستنيه ألف سنة ابنه الحقيقي أصنى يا ابن داود مبارك الآتي باسم الرب المسيح اللي جاي يبني بيتا إلى الأبد هو يثبت وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد أنا أكون له أبا أهي دي بقى إيه طبعا سليمان تمشي معاه لكن دي طبعا راكبة قوي على المسيح قال له ده بقى إيه خلوا بالكم الكلام مع داود في الأول قل عبدي داود مع ان داود ده حبيبه قوي بس برضه عبدي عشان يعرف الفرق بقى اللي جاي ده مش عبدي اللي جاي ده ابني ده مش عبدي انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا هتعرف بقى ان ابنك داود هيبقى ابني انا ابن الانسان هو ابن الله ابن داود هو ابن الله بالحقيقة ان تعوج دي سليمان أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاوي الذي أزلته من أمامك هو ده اللي حصل فعلا في حياة سليمان صدقوني في أباء بيعتقدوا أن سليمان كاد يهلك لولا وعد الله لأبوه لولا الليلة دي الليلة دي خلت سليمان ما يهلكش ليه ربنا ادى كلمة لداود قال له عشان خاطر عيونك ابنك هيتعوج شوية بس مش هقدر مش هعمل فيه زي ما عملت في شاول انا شاول رفعت ايدي وقلت لصمويل ما تصللوش انما مع ابنك مع كل اللي هيعمله ابنك عشان خاطر عيونك انا مش شوفوا الدالة بقى شوفوا الشفاعة لو اتعوج هقدمه بس مش مش ههلكه بضربات بني آدم ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذي أزلته من أمامك ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد ده كلام ده اللي خلى داود يقول له إيه كرسيك يا الله إلى ظهر الظهر هو شاف ابنه بقى شاف ابنه اللي جاي بعد ألف سنة ومش عارف إن ابنه ده ابن الله فقال له كرسيك يا ابني يا ابن الله فاهمين ازاي كرسيك يا الله إلى ظهر الظهر قضيب استقامة قضيب ملكك أنت ستملك إلى الأبد انا وسليمان طلعنا بروفا طلعت انت الصع... انت الحق فحسب جميع هذا الكلام وحسب كل هذه الرؤية كذلك كلم ناثان داود ربنا طبعا ايه غرق داود الليلة دي يعني كل اللي فات كوم والوعد ده كوم تاني اللي فات ايه خده من ورا الغنم بقى ملك ومش ملك عادي كل الاعداء طاح بيهم من قدامه انما مجرد بس انه اشتهى انه يبني لربنا انه طلع قلبه مليان حب انه قال المزمور شوفوا المزمور يعمل ايه شوفوا المزمور يعمل ايه قال له بس لا اعطي نوما لعيناي ولا نعاسا لاكفاني ولا راحه لصدري حتى اجد موضعا للراحه قال له استنى بقى عندك انا بقى هبني لك بيت ما حصلش وابنك يملك العالم ويثبت مملكته الى الابد وخد عندك خد عندك انا تالي داود عرق وداخ واتخض ومبقاش مصدق اللي هو فيه فعمل الآتي فدخل الملك داود دخل فين الخيمة طبعا هيروح فين هيدخل فين يعني ما هو على طول بيجري على الخيمة فدخل الملك داود قفل وراه سيبونا اقعد مع ربنا دخل الملك داود وجلس امام الرب الرب اللي هو ايه تابوت العهد ما هو ما فاهم كده ما احنا من, من الصبح عمالين نقول التابوت بالنسبه له حضور ربنا فقام قال لهم سيبوني الليله دي دخل على الخيمه وايه هو اعتبر نفسه من الكهنه على فكره فدخل على القدس ما اظنش قدس الاقداس انما يبدو كان ال... ال... بتتشاف التابوت من جوه فجلس امام الرب استربع كده وقعد على الارض وقال له بقى كلام جميل قال له قال له من أنا يا سيد الرب وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى ها هنا قال له أنا إيه عشان تعمل فيه ده كله أطلع إيه أنا عشان أقعد القعدة دي أبقى قاعد مع ربنا كده وبقى دلوقتي ملك على إسرائيل وأنا حتة راعي أغنام نكرة أبويا ما كانش حاسس بيدي من أنا يا سيدي الرب وما هو بيتي يعني مين طب أنا هقول عشان خاطر أبويا أبويا يطلع إيه يعني يسا ولا أبو يسا حتى كلهم ناس على قدهم من أنا وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى هنا يعني هو اللي أنت عملته قليل يا رب ده أنت خدتني من ورا الغنم وعملت مني بني آدم وعملت مني ملك وعملتني أعظم ملك وطحت بكل الأعداء من قصادي وقل هذا أيضا في عينيك يا سيدي الرب فتكلمت أيضا من جهة بيت عبدك إلى زمن طويل فاهمينها بقى ولا لسه قل يعني إيه يعني هو كان قليل اللي عملته لما لسه هتوعد وتقول بكرة وبعده شوفوا بقى الحب والتسبيح من مجد إلى مجد الحكاية ملهاش آخر يعني واحد بيقول له رب اللي انت عملته كتير قوي فربنا يقول له لا لسه بدري ده قليل قوي ده انت ما تعرفش اللي انا بعمله بجد واضحه الفكره داود شايف اللي ربنا معاه بيعمله معاه على الارض كتير قوي وربنا بي داود شايف انه كتير قوي وربنا بيقول له ده قليل قوي في عينيا قل هذا في عينيك يا سيدي الرب يعني اللي انت عامله معايا لسه صغير في عينيك بالظبط الموقف اللي ابتدينا بيه طفل جاي لابوه بيحب ابوه حلو حلو قوي و... وعاوز يرضي ابوه بكل الطرق وكل اللي شغله يفرح ابوه وابوه عمال مغرقه هدايا لكن يوم ما جاي يحط كل اللي حيلته لابوه يقول له انا نفسي اعمل لك بيت يقول له ده بسمع عندك بقى شوف بقى مستقبلك انا محضر لك ايه انت بس شفت شويه الهدايا اللي على الارض لا ده انا بحضر لك حاجات ما تحلمش بيها قال هذا في عينيك يا سيد الرب فتكلمت أيضا من جهة بيت عبدك إلى زمن طويل وهذه عادة الإنسان يا سيد الرب هقول تأمل يعني مع عادة الإنسان يعني إيه الإنسان يدي ربنا قد ما يدي ويطلع إيه مديون يعني أنا يا رب داخل لك أساسا عشان عاوز أعمل لك حاجة طلعت دلوقتي من القعدة إيه واخد أضعاف أضعاف هذه عادة الإنسان كل مرة تروح لربنا تيجي تديله تطلع شايل قد كده هذه عادة الإنسان يا سيد الرب الإنسان العاقل الحكيم يفهمها روح ادي لربنا شوية الفلسين اللي في ايدك عشان تاخد قدامهم أبدية بلا حدود فكأنه بيقول له يا رب هو احنا اصلنا بنعرف نضحك عليك يا رب كلمتين بيخلوك تغرقنا كده فاحنا عارفين مفتاحك يا رب هذه عادة الإنسان يا سيدي الرب شوف كمان كلمة يا سيدي الرب ثلاث مرات ورا بعض ازاي فرحان بيه وشايفه كبير قوي و... ومغرقه خير ووعود هي ده التسبيح بقى إذا التسبيح فيه فعلا في حتة من أنا يا سيد الرب حتى أوصلتني إلى هنا دي روح التسبيح روح التسبيح إنك تقول له يا رب أنا تعمل مني إنسان طب ما كنت ممكن أبقى حشرة كنت ممكن ما بتعملش خالص أنا تعملني شبهك وقل هذا في عينيك يا سيد الرب حتى تأتي وتفديني بنفسك وقل هذا في عينيك يا سيد الرب حتى تعد لي مكانا لأرث معك فاهمنا كتير قوي يا رب ده انا كتير عليا قوي اني اتخلقت بني ادم انما كمان لما عكيت الدنيا انت اللي جيت تصلح بنفسك ومش بس كده لسه بتوعدني بالسماء وبي وبي بماذا يعود داود يكلمك قال له بقاش عندي كلام اقوله يا رب ليس شيء من النطق يستطيع ان يحد لجة محبتك للبشر ما عادش عندي حاجة اقول اقول لك ايه طيب بقى ما انا كل ما انطق كلمتين الاقيك عمال تدلق عطايا وأنت قد عرفت عبدك يا سيدي الرب أربع مرات يا سيدي الرب لذلك قد عظمت فمن أجل كلمتك وحسب قلبك فعلت هذه العظائم كلها لتعرف عبدك لذلك قد عظمت أيها الرب الإله لأنه ليس مثلك ده التسبيح اشتغل بقى الفولت عالي قال له مفيش في الدنيا كده أبدا مفيش إله حلو كده أبدا ليس إله مثلك وليس إله غيرك مفيش حد كده ومفيش حد أساسا غيرك هو أنت الكل في الكل حسب كل ما سمعناه بأذاننا يعني ما ما يتسمعش عن كرم كرم مفيش كده مفيش حب وسخاء عند حد بالمنظر ده وأية أم على الأرض مثل شعبك إسرائيل يعني يا فرحتنا إن إحنا شعبك يا فرحتنا إن إحنا مولودين في النعمة دي ده هما كانوا بيقولوا كده وراحت عليهم إنما إحنا بقى فيها فليست أمة مثل شعبك يا رب الذي صار الله ليفتديه لنفسه شعبا ده خلاص كده اتملى بالروح وابتدى يفهم واخدين بالكم يفتديه الله لنفسه شعبا ده داود كده بيقرا التاريخ كله قال شعبك هتفديه بنفسك مش هتفديله بخروف ما ينفعش معاه خرفان ده شعبك لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس أباء ولا نبي ائتمنت على فدان ويجعل له اسما ويعمل لكم العظائم والتخويف لأرضك أمام شعبك الذي افتديت لنفسك من مصر من الشعوب آلهة وثبتت لنفسك شعبك إسرائيل شعبا لنفسك إلى الأبد وأنت رب صرت لهم إلها والآن أيها الرب الإله أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بيته وافعل كما نطق هنا بقى التمسك بالوعد يا رب الكلمتين الحلوين دول اعمل معروف ايه ما تشيلهمش ابدا الوعد الحلو ده بتاع حكاية عدلكم مكان دي دي ما تشيلهاش دي مهما احنا بوظنا الدنيا ما تشيلهاش الوعد ان انت تفدينا بنفسك ما تشيلهاش نحن نفضل ولادك الى الابد افعل كما نطقت اعمل اللي انت قلته يا رب وليتعظم اسمك الى الابد فيقال رب الجنود اله على اسرائيل وليكن بيت عبدك داود ثابتا امامك انت يا رب الجنود اله اسرائيل قد اعلنت لعبدك قائلا إني أبني لك بيتا لذلك وجد عبدك في قلبي أن يصلي لك هذه الصلاة يعني يا رب اقبل مني التسبيحة دي بقى رد فعل بس للوعد اللي انت قلته ده انت بتوعدني خلي بالكم المعنى اللي هقوله انت وعدني ببيت في السماء اقبل بقى خد عندك يبقى كل تسابيح الكنيسة مفتاحها ايه وعد الملكوت ربنا وعدنا بيقول بوضب لكم بيت في السماء نقف نسبح إلى ظهر الظهر مبارك أنت يا رب إلى الأبد لأنك تعد لنا مكانا والمكان ده كلفك تيجي الدنيا وتفدينا بدمك فاهمين ازاي فأنت يا رب الجنود إلى إسرائيل أعلنت لعبدك إني أبني لك بيتا لذلك وجد عبدك في قلبه أن يصلي لك هذه الصلاة يعني إذا صلواتنا أو تسبحنا رد فعل الوعد الملكوت ببساطة والآن يا سيد الرب أنت هو الله وكلامك هو حق وقد كلمت عبدك بهذا الخير فالآن ارتضي وبارك بيت عبدك ليكون إلى الأبد أمامه لأنك أنت يا سيد الرب قد تكلمت فليبارك بيت عبدك ببركتك إلى الأبد يعني إيه يعني هو ختم على الكلام هو بس قال له يا رب كمل اللي انت عم قلته ده بقى كملها علينا للأبد أنا مش هعمل حاجة بقيت عمري غير أسبحك على الكلمتين بتوع الليلة دي على وعدك إن احنا ندخل ويبقى لنا بيت في السماء على هذا الوعد أنا هفضل عايش وكمل يا رب يعني اعمل بما نطقت به نكمل بقى المزمور هو ذا سمعنا به في أفراته مزمور 132 وجدناه في حقول الوعر دي سنة أولى وسنة تانية فاكرينها سنة أولى أفراته طبيعة والطفولة البريئة والبساطة والخلق تسبيح الخلق سنة تانية حقول الوعر موضع الغاب الغلب والشقى سنة تالتة إيه لندخل إلى مساكنه ونسجد عند موطئ قدميه دي سنة تالتة بقى سنة تالتة وقفة المذبح دخل وجلس أمام الرب دي سنة تالتة دي بعد ما تتمتع بالطبيعة وبعد ما تتمتع بربنا وسط المشاكل تدخل بقى تعيش مع ربنا قصاد الذبيحة عشان تسبحه وتسجد له عند موطئ قدميه داود كان حاسس انه هو بيسجد قدام التابوت انه بيبوس رجلين المسيح كان ده شعوره قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت عزك مين شاطر يقول مين اللي قال الكلمة دي أساسا ها في عدد عشر ده نرجع لسفر العدد معلش سفر العدد بيحكي آخر مراحل في دخول قبل ما يدخلوا اليهود كنعان موسى عجز وموسى ده بقى هو والتابوت كده ما يفترقوش ابدا خلي بالكم عشان كده داود شرب بروح موسى خالص فاهمين ازاي موسى كان ملازم التابوت التابوت ده حياته هو اللي عامله فارتحلوا من اما يرتحلوا في الاول كانوا بيرتحلوا ازاي عمود السحاب يطلع لفوق كله يلف الخيم ويقف انتباه عمود السحاب طلع بعدين ابتدى يتحرك كله اتحرك فاهمين ازاي قائد الاعلى عمود السحاب وبالليل عمود النار بعد التابوت بقى التابوت موسى بس ما بيقولش لل 600 ألف ماشي اللي وراه بيقول للكهنة بتوع التابوت ارفع يرفع التابوت أول ما يرفعوا التابوت كله يلم الخيم فاهمين المعنى؟ كله يرفع الخيم ويصطف طابور طويل حوالي مليون نسمة وأكتر ليه؟ التابوت قام فاهمين المعنى؟ فشوفوا المعنى هنا يتقال ايه ارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة ايام وتابوت عهد الرب راحل امامهم مسيرة ثلاثة ايام عدد عشر عدد ثلاثة وثلاثين ارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة ايام وتابوت عهد الرب راحل امامهم مسيرة ثلاثة ايام ليلتمس لهم منزلا يبقى بيدور لهم على ايه بيت حد خد باله يبقى بيدور لهم على بيت يبقى ربنا جه الدنيا دي عشان يدور لنا على بيت تابوت بيدور على بيت ايوه الناس تسكن فيه شغل الخيام ده ما ينفعش وكانت سحاب الرب عليهم نهارا في ارتحالهم من المحل وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول قم يا رب فاهمين المعنى يبقى اتاري الكلمه دي قديمه قوي من وقت موسى لان موسى كان ينظر للتابوت كما ينظر له داود وكما ننظر نحن للمذبح المسيح فيقول له قوم يا رب قم يا رب فلتتبدد أعدائك ويهرب مبغضوك من أمامك وعند حلوله كان يقول له ارجع يا رب إلى ربوات ألوف إسرائيل واضحة الفكرة عشان كده داود بقى يقول ايه قم يا رب إلى راحتك يعني ايه قوم يا رب وخدنا معاك السماء طبعا قوم يا رب دي يعني قوم من الموت بقى عشان تطلع السماء تاخدنا معاك لغاية النهاردة الكاهن يشد حيله وفي الطقس القديم المفروض يزعق في الحتة دي يزعق يقول قم يا رب إلى راحتك يتبدد جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس أما شعبك يبص على الشعب خلي بالكم أبونا بيبقى قدام المسبح وبيمسك البخور الجزء الأولاني ده وشه في وش المسبح قم يا رب إلى راحتك وليتبدد جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغض اسمك القدوس يعني اطرد الشياطين وسع لنا السكة خلينا نوصل هي معناه كده شد الرحال يا رب خلينا ندخل بقى السهم وبعدين يتلفت للشعب بالبخور ويقول وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات يصنعون إرادتك يعني إيه يلا يا رب يلا يا شعب فاهمين المعنى هو كان موسى بيعمل كده وداود كان بيعمل كده يلا يا رب يلا يا ناس على فين على البيت الأبدي قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت عزك يبقى واضح أن في ارتباط وثيق كهنتك يلبسون البر ما هو اللي لبسه داود هو اللي عمل الطقس وأتقياؤك يهتفون يسبحون يبقى المسيرة دي كلها واحنا رايحين على السماء مسيح في الأول ورا موسى وداود وكل اللي بيعتولى دول ورا الملايين من المؤمنين كلهم بيعملوا ايه يهتفون يسبحون من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك يعني إيه هي دي بقى إيه مرتبطة بصمويل الأول تاني سبعة جدا اذهب قل لعبدي داود انت حبيبي تبني لي بيت ده انت طلعت غالي قوي ها فاهمين الفكرة فقال له طب عشان داود بقى فاهمين المعنى من أجل داود عبدك يعني إيه بقى داود يلعب بالغلاوة بقى يعني عرف انه غالي قوي فبقى يقول له طب عشان خاطري فاهمين ازاي من هو داود الحقيقي المسيح المحبوب هذا هو ابن الحبيب فاهمين الداود الحقيقي في لغة ال- الكتاب هو المسيح داود ده البروفا برضه لأنه ده بيغلط المسيح ما بيغلطش فلما داود فكر يبني له بيت هي دي إشارة رمزية إن باني البيت هو داود الحقيقي ربنا يسوع هو ده اللي هيبني البيت هو ده اللي هيعمل كنيسة العهد الجديد اللي مش ملهاش نهاية ليس لملك انقضاء ليس لملك انقضاء ده بيت المسيح كنيسة العهد الجديد فهنا بنقول له من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك فهمتوها؟ يعني كل مرة تصلي تقول له عشان خاطر المسيح ما ما ما, ما تكشرش في وشي أنا أنا مسيحك دلوقتي ما أنتوا كلكم ممسوحين فاهمين إزاي؟ فاحنا مسحاء على حس المسيح الحقيقي اللي كان داود رمز ليه فبنقول له عشان خاطر اللي عمله المسيح لا ترد وجهك عن مسيحك ممكن تتقلد عن طريق الشفاعة من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك ماشي فيها شفاعة طبعا أقسم الرب لداود بالحق ولا يرجع عنه من ثمر بطنك أجعل على كرسيك بقينا بنسبحها بناء على اللي سمعه داود صمويل الثاني سبعة ربنا قال له عشان انت طلبت الطلب ده فكرت التفكير ده خد عندك هبني لك بيت ويبقى ابنك يورث الأبد فبيقول له من ثمر بطنك أجعل على كرسيك إشارة للثمر الروحي كمان اللي يخلي ليك مكان في السماء كبير إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياه بنوهم يجلسون إلى الأبد على كرسيك يعني الحكاية مفتوحة بقى كل من هو داوود كل من هو مسيحي كل اللي عاوز يفكر زي كده كل اللي عاوز يدخل معهد التسبيح كل اللي هيتعلم السك عاوز ابني لك بيت يا رب خلاص ما تبنيش ابني لك أنا. هتبقى كده كل مرة كل ما تفكر انت تبني لربنا بيت هو يحوش لك في السماء فخليك ناصح لأن الرب اختار صهيون رضيها مسكنا له أو اشتهاها مسكنا له يعني ليه صهيون بالذات ها؟ عشان مدينة داود عشان مدينة من أح- يحب الله فبقت ما عجب ربنا قوي البلد دي لأن اللي عمل صهيون داود هو اللي عملها هو اللي وضبها فبقت مسكن لله عشان قلب داود هذه راحتي إلى الأبد إيه اللي يريحك يا رب قلب داود اللي يريحني قلبي يحبني بعد كده اديله كل اللي عاوزه ها هنا أسكن لأني اشتهيتها كل قلب يحب ربنا يدخل في ربنا ويسكن ويقول ده أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم مين أختك العروس دي ده قلب كل من يحب الله طعامها أبارك بركة جه المسيح عمل من الخمس خبزات ألفات وقال لا مش كفاية ها؟ عمل إيه بعد كده جاب القربانة وقال ايه خدوا أعظم بركة وخلاها جسده مساكينها أشبع خبزا احنا المساكين بالروح طوبى للمساكين بالروح له ملكوت السماوات كهنتها ألبس الخلاص كهنة العهد القديم مش في ايديهم خلاص ده مزمور مسياني يسموه يعني ايه يعني احنا اللي في ايدينا الخلاص مش لان احنا حاجة لاننا كهنة مسيحيين لاننا شغالين بالمسيح لاننا بندي الخلاص بندي بالمعموديه خلاص بندي بالمنيرون خلاص بندي بالاعتراف خلاص بالحل بندي بالتناول خلاص بقى الخلاص بيدلدق من الكهنه هي كده في العهد الجديد كهنتها ألبس خلاصا وأتقياؤها يهتفون هت- هتاف وكل اللي يتمتع بالخلاص يقعد يهتف ويسبح ربنا بقية عمره هناك أنبت قرنا لداود يعني إيه قرن داود دي هتيجي في تسبيحة زكريا معناه داود كان حلمه انه يشوف المسيح اللي جاي من نسله قرن خلاص يسموه يعني الحتة ال- كان المذبح ليه حاجة اسمها قرون المذبح حاجة كده متل ضخمة يمسك فيها الواحد لو النفر من دول مسك في القرن ده ما حدش يقدر يقرب منه حتى لو ما قاتل قتيل خلاص فاسمه قرن الخلاص واخدين بالكم أقيم قرنا مين بقى اللي نمسك فيه ما حدش يقرب مننا أبدا المسيح هناك أقيم قرنا لداود داود اللي مات على رجاء يتشعبط في المسيح عشان هو ده قرن خلاص رتبت سراجا لمسيحي والمسيح اللي جاي لازم يبقى في واحد بنور كده يمشي قصاده يوحنا المعمدان وده اللي موجود في إنجيل يوحنا إشارة يوحنا المعمدان كان السراج الذي أردتم أن تتمتعوا بنوره ساعة كان سراجا لمسيح أعدائه ألبس خزيا وعليه يزدهر قداستي لإلهنا كل مجد وكرم الأبد